كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فأنا أريد أن أتكلم الآن عن الشيعة لأن كل هذه البذور الهالكة سببها الصحفيون المتشيعون وأنا أعتبر كلمتي هذه نداء للمغفلين الذين لامونا أيام كان حزب الله بيقاتل اليهود وفي عز المعركة تكلمت كما تكلم غيري في بيان حقيقة الشيعة فقام المخذلون المغفلون يقولون حزب الشيعة يقاتل اليهود فلا يجوز لك أن تتكلم عن حزب الله لأن الجماهير لن تستوعب ذلك وأنا أقول كما إن في شطر من الجماهير مغفل في شطر مستيقظ أفاق كثيرون على معرفة حقيقة الشيعة الإمامية الذين يسكنون إيران والشيعة الإمامية اللي هم حزب الله هؤلاء أعدى أعدائهم أهل السنة قبل اليهود وأنا لا أقول كلاما خطابيا ولا كلاما عاطفيا إنما هذا من كتبهم نحن نفترق معهم في أصل من أصول الإسلام ألا وهو القرآن وفي أصل آخر ألا وهو السنة هو القرآن غير الإسلام غير الكتاب والسنة هم يقولون القرآن محرم وفي رواية في كتاب اسمه حاجة زي كده فتح الوهاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب أنا يعني الهم أنساني اسم الكتاب ها فصل الخطاب فصل الخطاب بتحريف بإثبات تحريف كتاب رب الأرباب وفي أكثر من ألفين رواية عندهم تثبت هذا التحريف السنة الصحابة زي ما انتم عارفين يا فاجر يا كافر يا فاسق فليس لهم عدالة يبقى لا عندنا لا كتاب ولا سنة وقال نعمة الله الجزائري أحد محققيهم يقول لا يجمعنا بأهل السنة لا رب ولا نبي ولا كتاب ليس ربنا ربهم ولا نبينا نبيهم ولا كتابنا كتابهم والكلام ده متواتر متواتر يعني لا يستطيع إنسان أن ينكره إلا إذا كان باهتا يعني بلغ من الكذب الممجود والوجه المكشوف أقصاه وأعلاه احنا الان مبتلين بظهور حزب الشيعة اهل السنة ضعاف مخذولين في ديارهم ومخذولون مع عدوهم المؤسسات الدينية في كثير من بلاد الاسلام لا تستحق الرواتب التي يأخذونها انا عايز اعرف مجمع البحوث الاسلامية ده شغلته ايه هنا عندنا في مصر البخاري بيطعنوا عليه على الصحف وطبعا وطبعا كتب تشتم في البخاري ومسلم وولد حقير صار يقول البخاري من اهل النار ليه؟ لان البخاري يحتقر النبي صلى الله عليه وسلم ده عنوان يكتب مجمع بعزه شغلته ايه انا انا من زمان بسال هل رواتب هؤلاء حلال ام لا؟ ما عندناش كوادر حتى بالعلم وليس بالعلم مؤسسات الرسمية غسلنا أيدينا منها في بلاد في أكثر بلاد المسلمين تعمل أي حاجة فالنهاردة مليار وربعمية مليون مسلم في العالم على عجرهم وبجرهم الثلاثة وسبعين فرقة الشيعة 200 مليون فقط 72 مليون في إيران وفي الخليج والعالم كله يكملوا الايه يكملوا ال 200 مليون خلاص وعندك كمان 200 مليون 500 مليون من ال 73 فرقه يتفضل 700 مليون سني 700 مليون سني اكثرهم مفتون بظهور نجم الشيعة ايران بتتحدى امريكا في النووي وحزب الله غلب اسرائيل خلاص مش حد عارف يقول امريكا لا ضعاف كلهم حد مش عارف يتكلم فاللي قال امريكا لا مفهوم المليان ولحد النهارده بيتحايلوا عليهم وهو رافض لأنه أرى المشهد قراءة صحيحة نووي لا قال له لا هشغل مفاعلات قال له طب للأغراض السلمية قال له لا قال له ما تخطبش اليورانيوم قال له لا هخطبه قالوا ما تخطبه في روسيا قال له لا في إيران خلاص العراق خلاص الشيعة كانوا مذبحة لأهل السنة كل يوم وانا ذكرت لكم قبل ذلك في شهر سبعة اللي فات اول سبعة اتهجر مئة الف سني من البصر يا يسيب بلده يا يقتل مساجد السنة في البصرة 187 مسجد لا تقام فيها جمعات ولا جماعة من سبع شهور او ثمانية بيدخلوا يصلوا يحصدونهم بالوساط طلعيه المسجد عربيه مفخخه الشيعة اللي عاملين كل القصه دي 120 الف جندي امريكي الان في العراق تحت حمايه الشيعة هو انت شفت مذابح الا في المحافظات السنيه في العراق كركوك والموصل والفلوجه وبغداد شفت في النجف وكربلاء والكلام ده الحاجات يعني لا تساوي شيء بالنسبة للذي يحدث في محافظات السنة كل ده متكتم عليه لصالح مين عايز افهم يعني نحن نقول كلمتنا المغفل الذي لن يدرك سيكون تحت الاقدام عندما يدرك ومنذ متى كان المصلحون يخشون الجماهير فستذكرون ما أقول لكم فنجم الشيعة طالع في إيران ونجم الشيعة طالع في لبنان وطبعا يؤسفني أن أقول إن الدكتور القرضاوي وطبعا هجيبه تاني عمل محاضرة في نقابة الصحفيين أظن الشهر الماضي أو في مكان في مصر يعني واتكلم كلام صريح كلامه كان حقا وصريحا وجاءت على الفضائيات المحاضرات بتاعته وقال ان حسن النصراني ده زيهم بالظبط من الجماعه اللي بيقولوا ما فيش القران محرف ومش عارف قال كل شيء بحق في نفس الاسبوع احاطت به الجوقه المعروفه اياه خلاته يرجع في كلامه وطلعت في الجرايد في الاسبوع وغيره والكلام ده ان انتوا فهمتوا كلام الدكتور يوسف قراره غلط هو ما كانش يقصد كانش يقصد ان يعني ان الشيعه وحشين والكلام ده لا احنا بنتفق في امور كثيره جدا واختلافنا حاجه بسيطه خالص وكل يوم يطلع شويه جهله بالسنه والشيعه معا يكتبوا ان الشيعه مش اي حاجه وان كلنا مسلمين فنقول هذا تغرير بأهل السنة وهذا لا يجوز الذي يحدث من الكلام عن الصحابة ده بذرة التشيع في صحفيين هناك صحفيون جهلة ومتشيعون وحاقدون على أهل السنة كان في ولد حقير كان بيخطب في مسجد في مقابل السفارة الإسرائيلية ده أنا شفت له الأسبوع قبل الماضي لقطة من محاضرة بيقول طبعا خرج بفضيحة هو في إيران الآن والمحاضرات كلها من إيران اللي هو قال ان عمر بن الخطاب كان لوطي وكان عثمان بن عفان مش عارف ايه وربنا اذله فما فيش بواب الا سيف عثمان انا رايته وسمعته يقول بيقول له عشان مشارب الجنه الله يخرب بيت ابوه ابو بكر يخرب بيت ابوه ابو بكر ايه التعيه والله الحاجه ويعمل كده على راسه اما عمر ده بقى ده حدوته تاني عمر ده بقى عمر ده عشان مش مجلة والذي الكلب زي ما بقول لكم كده آه. جمعية اهل البيت اللي الازهر حاضر ترخيصها من سنة 58 خد الترخيص كم سنة كده فده عبارة عن مس شيعي تحقير الرموز عندنا النهاردة ان شاء الله في صلاة التراويح بعد صلاة انا هعمل محاضرة في فضل عائشة هجيب بقى البخاري واجيب مسلم والكلام اتكلم عن هذه السيدة الفاضلة الطاهرة حد يبص لعائشة زوج نبينا سبحان الله العائشة دي بقى عند الشيعة كافرة وطبعا دعاء صلى ما يفرقش ابو بكر وعمر ده دعاء معروف عند الشيعة له عشر شروط عند الشيعة دعاء صنمي قريش مين بقى صنمي قريش ابو بكر وعمر والدعاء بقى مبتدع اللهم لعن ابا بكر وعمر ولعن ابنتيهما لعائشة وحفصة ده بقى تقول لي تقارب تتقارب مع ده ازاي تحط ايدك في ايد النجم ده ازاي انا مش فاهم يا جماعه يقول لك تقارب بين السنه والشيعه دول فاهمين حاجه عن السنه والشيعه والله لا يفهمون لا عن السنه ولا عن الشيعه الا اذا كانوا عملاء واحنا ما بنتهمش حد بالعمل اقصى ما يمكن ان نفهم نقول له جاهل غبي ما بيفهمش حاجه ف زوج نبينا عليه الصلاه والسلام الذي راه النبي صلى الله عليه وسلم في سرقات من حرير جبريل عليه السلام كان يوريله صورتها في طرقات في قطعة حرير وقال أريدك قبل قبل أن أتزوجك مرتين في طرقات من حرير فإن أقول هذا من الله يمضي فتحقير بقى الصحابة المنجيل الذي نقل لنا السنة المقصود منه سقوط السنة كلها واحنا عارفين نقل الأخبار الراوي أي بني آدم ينقل الأخبار لابد أن يكون عدلا ضابطا عدلا أي صاحب دين ضابطا صاحب حفظ خلاص يبقى لما يكون هم فسقوا يبقى سقطت عدالتهم نجيب السنة منين نعرف ديننا كله منين إذا كان إذا كان الناقلون لهذا الدين فسقة وفجرة وناس ليس لهم عدالة يبقى لا قرآن عندنا بعد ما تلت القرآن بس هو اللي موجود وتدين القرآن هربان به القائم اللي مش راضي يطلع من السرداب بقاله ألف سنة هؤلاء الحمقى موقفين خيول على السرداب لحد ما الباشا يجي وهذا لن يلده السرداب أبدا وتتأمل مفاعيلهم وكتبهم تراهم أحمق الخلق تقوم في عيد من اعيادهم يأتون بنعج نعج يقولوا اكتبوا عليها كده عالج ويفضلوا ينتفوا في الصوت بتاع النعج كأنهم بينتفوا في في فرد عالج والنعجة تتعذب لما ينتفوا الصوت شعر شعر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله كتب الاحسان على كل شيء فإذا قتل أحدكم فليحسن القتلة وإذا ذبح فليحسن الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ومش كده بس في العيد بتاعهم يجيبوا كده تمثال عبارة عن عجين عجين مطبوخ يعني زي خبز ويحشوا بطنه سمنة وعسل ويوم جاي الواحد فاتح كرشه وياكل السمنة والعسل كاتبين على واحد ابو بكر وعلى الثاني عمر كده بيشرب من دم ابو بكر وعمر على المجانين تقرأ في كتبهم يسود قلبك إذا قرأت كتابا من كتبهم تشعر أنك تقرأ في كتب اليهود وليس في كتب أناس ينتسبون إلى القبل فنحن مقبلون على بذرة التشيع في مصر وإن شاء الله لن نمكنهم من هذا أبدا ونحن لهم بالمرصاد وينبغي أن يكون هناك فريق من الدارسين يدرسوا هذا المذهب دراسة كاملة عشان لما يجي التحت عليه العديد خلص حدود ولا نسيب حدودنا مفتوحة ولا تلتفت إلى هؤلاء المجرمين المغفلين كلهم لا يفقهون شيئا ولا هم في العلم ولا هم في النتيجة إذا جاز أن نتكلم عن الصحابة فلا يبقى هناك شيء محترم قلت ده خط فاصل الصحابة لا يجوز لأحد أن يتكلم فيه قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عن عمر في أن يقول رأيه في الفتنة التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما فقال تلك فتنة لم أغمس دمي فيها فلا أغمس لساني فيها ثم تلا قوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين